بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوتي في الله والله أنا أحبكم في الله وقد طلبت منكم مرة سابقة تكوين مجموعة اسمها مجموعة المدارج اليوم وأنا أعد المنزلة الجديدة منزلة الفكرة وغصت في المدارج أحسست أنني أمام عملاق عملاق عملاق ابن القيم كلام يعني عجيب جدا وبحر مليء بالدرر الثمينة حقيقة هذا الكتاب يعني اتصل بي أحد المشايخ من السعودية جزاه الله خيرا وقال لو أنك فرغت حياتك فقط لشرح المدارج لكان هذا أنفع لك والله قال لي كده بالحرف الواحد فسبحان الله العظيم فعلا حسيت النهاردة وأنا عمال أقرأ في منزلة الحياة و وفي منزلة الشوق وفي بعض هذه المنازل العجيبة ما يعني منزلة, منزلة اللحظ ومنزلة الذوق شيء عجيب كلام يحتاج المسلمون أن يسمعوه يحتاج المسلمون أن يعرفوه يحتاج المسلمون أن يعملوا به يحتاج المسلمون أن يتذوقوه يحتاج المسلمون أن يحسوه يحتاج المسلمون أن يعيشوه هذه قضية المدارج أن تعاش حياة الإيمان كتير قوي جدا في حياتي وأنا عمال أفكر في قول الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم كيف يزين الإيمان في القلب هي دي القضية قال سبحانه وتعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا هو ده الجمال الجمال الحقيقي لما تحس بحس- بالحسنة اللي انت بتعملها جميلة جميلة جميلة حسنة جميلة لما تحس بالإيمان جميل مزين زينة حاجة رائعة حاجة ممتعة حاجة ملزة حاجة عالية حاجة آه، عميقة حاجة الإيمان هي دي المدارج ازاي تحس المعاني دي يعني سبحان الله العظيم بص بص اه، اسمع مثلا منزلة الفكرة اللي احنا بصدد شرحها وانا بقول برضو ان الهروي عليه رحمة الله الامام ابو اسماعيل الهروي زي بقية البشر وعايز الامر ده يقر في نفوس المسلمين جميعا اليوم ان احنا بشر انا وغيري والتاني والتالت سيبك من انا دي ال- الناس الكبار العلماء الكبار ابو اسماعيل الهروي الامام ابن القيم الامام ابن تيميه الامام اي امام في الدنيا ما من شريف ولا عالم ولي- ولا ذي فضل الا وفيه عيب ولكن من الناس من لا ينبغي ان تذكر عيوبه ده قانون وقاعده عندنا لذلك بقول ايه قبل ما اقرا عشان ما بقاش خنت شيخ الشيخ ابو اسماعيل الهروي عليه رحمه الله ان انا بعدل في كلامه احيانا كلامه بيبقى فيه حتت آه، مش هينفع تتقال مش هينفع تتقال ليه فيها غلط غلطها ايه ان الرجل كان بيؤمن بحاجه اسمها الفناء قضيه الفناء دي هي قضيه مسيطره عليه وهو بيكتب والقضيه دي قضيه خطيره جدا بتشتبه بقضيه الحلول والاتحاد هو لم يكن يقول بالحلول والاتحاد لكن تفهم كده فعشان كده لكي لا تلتبس يبقى احنا خلينا في الامان خلينا في الايه فالمح في المحكم ودع المتشابه انا ابويا علمني اول مره في حياتي اطلع منبر وانا طالع على المنبر كده ابويا شد جلابيتي وهو قاعد تحت المنبر راح شددني كده قعدت قال لي مش مهم انت قلت ايه المهم الناس فهموا ايه قول كلام يتفهم في حال بفهم واحد بس امر خطير جدا والاصل اللي اصله ابويا الله يرحمه ده وعلمه لي وامرني بيه ده كلام سيدنا النبي اوامر سيدنا النبي لما سمع خطيب قال ايه ومن يعصهما فقد غوى قال له بئس خطيب القوم انت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى يبقى احنا نتعلم ان احنا نقول كلام لا يشتبه عشان كده بقول ان هقرا لكم منزله الفكره من كلام ابن ال- من كلام ابو اسماعيل الهروي لكن بعد التعديل انا اقصد ايه من قراءتها هتسمع الكلام اللذيذ الايمان الحلو المزين الحسنه المتالقه ازاي تعملها يقول فاذا استحكمت يقظته اوجبت له الفكره قال سبحانه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون دي منزله الفكره والفكره هي تحديق القلب الى جهه المطلوب التماسا له تحديق القلب الى جهه المطلوب الذي قد استعد له مجملا ولما يهتدي الى تفصيله وطريق الوصول اليه او قال ابو اسماعيل الهروي بقى الفكره تلمس البصيرة لاستدراك البغية والفكرة ثلاثة مراتب المرتبة الأولى الأولى الفكرة في علم التوحيد ولا ينجو العبد فيها إلا بالاعتصام بنور الوحي والتمسك بالعلم بفهم السلف وإنما تستقيم الفكرة في التوحيد بثلاثة أشياء بمعرفة عجز العقل دايما يعملها فيا الواد ده كاتب عجز القلب عجز العقل بمعرفة عجز العقل والإياس من الوقوف على الغاية والاعتصام بحبل التعظيم المرتبة الثانية الفكرة في لطائف الصنعة وهي ماء يسقي زرع الحكمة وإنما تدرك الفكرة في لطائف الصنعة بثلاثة أشياء بحسن النظر في مبادئ المنن جميلة أوي دي بحسن النظر في مبادئ المنن وبالإجابة لدواعي الإشارات وبالخلاص من رق عبادة الشهوات المرتبة الثالثة الفكرة في معاني الأعمال والأحوال وهي تسهل على العبد سلوك الطريق إلى الله عز وجل وإنما يوقف بالفكرة على مراتب الأعمال والأحوال بثلاثة أشياء باستصحاب العلم مع الفهم وباتهام النفس وبمعرفة مواقع الغير طبعا الكلام ده محتاج ترجمة وطبعا لازم تدفعوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا أنا مش هشرح الكلام ده النهاردة دي منزلة الفكرة دي عايزة قاعدة وقاعدة طويلة ولا احنا فاضيين للكلام ده النهاردة احنا ورانا ايه ورانا النوم طبعا فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي هذا الكلام كلام عظيم جدا جدا وأنا بقول لكم كده أن هذا التألق في مدارج السالكين لمن يريد أن يعمل اللي عايز يسمع وعايز يتفرج وعايز يلعب هو حر مش ده موضوعنا بقى مش موضوعي انا اللي عايز يستمتع يعمل انا قلت كده لسه ولد فكرني بيها النهارده مسكين سواق آه، سوزوكي صغننه كده نزل وسلم عليا وحضني كده ودعالي وقال لي شوف احسن حاجه اتعلمتها منك لما قلت الواحد يقف في الصلاه كده ويعمل دماغ يمخمخ هي دي اه انا عايز كده في عباده ربنا انا الكلام ده قلته امبارح ان الناس اللي بتجري ورا الشهوات اللي بيشرب له سجاره اللي بيكلم واحده اللي بيتفرج على فيلم اللي بيروح ي- ي- يضحك في مسرحيه اللي آه، كل الشهوات دي بيدور على ايه انه يتبسط صح انه يستمتع طب ما انا بقول له تعالى المتعه اهي المتعه اهي المتعه الحقيقيه في الصلاه في الذكر في تلاوه القران قول لي بس انا صليت وما تتم- ما تمتعتش طب اصبر وانت تتمتع مش هتيجي من اول مره اصبر وزي ما بقول لك كده حط في دماغك انك انت داخل الصلاه عشان تعمل دماغ داخل الصلاه الله اكبر استمتع بقى احساسك ان ربنا ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته إحساسك وأنت نازل تسجد عارفين كنت امبارح أنا بقول إن أنا بحب النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم وأنا نازل أسجد حاسس النبي نازل قدامي عار- عايز أقول لك بقى عشان تستمتع وأنت نازل في السجود حس إن أنت طالع لفوق واسجد واقترب إنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة يعني أنت بتسجد وترتفع فحس وانت ساجد ان انت طالع حس وانت نازل السجود ان انت طالع لفوق هي دي حلاوة الإيمان وجمال الإيمان ومتعة الإيمان ولذة الإيمان نبدأ في منزلة الفكرة نستعين بالله تعالوا إلى منزلة الفكرة قال فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة احنا عدينا في منزلة اليقظة آه، في منزلة اليقظة قلنا ايه باب اليقظة قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة ده كتاب منازل السائرين ده الأصل بقى بتاع زمان ها الورق الأصفر ده آه، يعني آه، اثرت ان انا اجيبه وان هو يبقى اصل معتمد عندنا لاني لاحظت ان اللي بيك- بيشرحوا مدارج السالكين بيشرحوا منازل السائرين كله لعب في ال- في- في النص في المتن فانا رجعت للاصل بقى بيقول ايه منزلة اليقظة قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله فاليقظة هي خلي بالكم برضه عشان نبقى عارفين المدارج إن كل منزلة هيقول إيه هي دي نمرة واحد نمرة اتنين ثلاث مراتب لها يبقى عشان كده هيقول إيه الفكرة هي وهي على ثلاثة مراتب واحد واثنين وثلاثة فلذلك نفس الشيء هنا يقول لي اليقظة هي هي القومة لله تعالى المذكورة في هذه الآية اليقظة هي وهي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه واليقظة على ثلاثة على ثلاث مراتب المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة المرتبة الأولى المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة مع اليأس من عدها والوقوف على حدها والعلم بالتقصير في حقها والتفرغ إلى معرفة المنة بها يبقى دي الدرجة الأولى اللي يتيقظ أول درجة لحظ القلب إلى النعم والثانية مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها دي الدرجة الثانية من مدا من منازل من في منزلة اليقظة من مراتب اليقظة الدرجة الأولى لحظ القلب إلى النعمة الدرجة الثانية مطالعة الجناية الثالثة الدرجة الثالثة أو المرتبة الثالثة من مراتب آه، منزلة اليقظة الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام والتنصل من تضييعها والنظر إلى الظن بها لتدارك فائتها وتعمير باقيها قال وأما فأما معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء بنور العقل وشيم برق المنة والاعتبار بأهل البلاء وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء بتعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد وأما معرفة الزيادة والنقصان من الأيام فإنها تستقيم بثلاثة أشياء بسماع العلم وإجابة داعي الحرمة وصحبة الصالحين وملاك ذلك كله وجوب خلع العادات هو ده الكلام هي دي منزلة اليقظة ان الانسان ي- يمشي الثلاث مراتب دول لحظ القلب الى النعمة مطالعة الجناية معرفة الزيادة والنقصان من الايام خلع العادات فاذا استحكمت يقظته اوجبت له الفكرة يبقى مش هينفع حد ينتقل الى منزلة الفكرة إلا إذا استحكم في منزلة اليقظة والشيخ قال في بداية ال- الكتاب قال إيه والكلام ده أنا كنت صيغته قبل كده اللي بيقول بيقول إيه وقد ينقل الله العبد وقد ينقل الله العبد من حال إلى حال أرفع منه وقد بقي عليه من التي نقل عنها بقيه فيشرف عليها من الحالة الثانية فيصلحها الإمام الهروي بيقول بقى إيه جملة يقول وعندي عنده هو أنا ماليش عنده ومن أنتم حتى يكون لكم عنده لكن عنده هو يقول وعندي أن العبد لا يصح له مقام حتى يرتفع عنه ثم يشرف عليه فيصححه الله كلام زي الفل لا لا لا لا كلام زي العسل صلي على سيدك النبي احنا بنقول خلصنا منزلة اليقظة وداخلين على منزلة الفكرة منزلة الفكرة عشان يوصلها لازم يتمكن في منزلة اليقظة الشيخ بيقول ايه ان ممكن ربنا يرفع واحد لمقام اعلى من مقامه اللي يستاهله هو لسه المقام اللي هو فيه ما, ما عملوش صح لكن ربنا سبحانه وتعالى يرفعه بيقول ايه لما يرفعه هو وهو فوق يبص على المقام اللي تحت اللي كان فيه فيصلح اللي تحت فيستاهل اللي فوق عشان كده قالوا دي في حالة سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قال ايه اني اتوب الى الله يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم سبعين مرة طب النبي كان بيتوب من ايه بيتوب من ايه هو النبي بيعمل ذنوب ما هو معصوم الله يعصمه من الذنوب صغيرها وكبيرها هذا اعتقادنا النبي معصوم لا تجري عليه صغائر ولا كبائر طب بيتوب من ايه قالوا ان كل يوم سيدنا سيدك النبي صلي عليه بيرتفع مقام كل يوم فلما يشوف المقام بتاع امبارح يعمل ايه يتوب يتوب صلي عليه صلى الله عليه وسلم يتوب من ايه من اللي تحت فاللي تحت ده لما يتوب منه يعمل ايه خلاص يجبر فيبقى الفوق ساعة ما يوصل فوق يرفع كمان مرة ويتوب يرفع كمان ويطلع فوق يتوب وهكذا مدارج السالكين الشاهد ايه الشاهد انا بحبكم في الله يا ترى هل استحكمت اليقظة في قلوبكم أم بقي عليكم فيها بقية وهيا ننطلق إلى الفكرة فتستكملون بقية اليقظة ونحن في الفكرة هذه القضية شغلتني اليوم ايه اللي شغلك بالظبط بقى اللي شغلني بالظبط قضية ان يستحكم العبد في مقام شرط لكي يرتفع الى المقام الذي يليه شرط عشان الانسان ربنا يرفعه مدرجة لفوق في الفهم عشان برضو ما حدش يفكر كلام المقام ده كلام آه، صوفي ولا كلام غيره لا لا لا انا بكلمك كلام صحيح سلفي مية في المية كي يرفعه الله عز وجل الى مكانة في العلم مكانة في الفهم مكانة في العمل اللي هم بيقولوا عليها المقام او الحال في العبادة عشان ترتفع ل... ل... ل... ل... لمكانة أعلى من المكانة التي أنت فيها لابد أن تتمكن أولا في الحالة التي أنت فيها لكي تستحق أن ترفع دي سنة كونية سنة ربانية لذلك لما نيجي ن- ننظر ابن القيم بيقول في في مراتب التائبين يقول اعلم أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا اعلم أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل فذلك أول فتوحه وتباشير فجره قال ايه فاذا تمكن في ذلك فتح له باب الانس بالله فيانس اذا تمكن في ذلك هو ده انا قصدي الشاهد اللي انا عايز اسوقه انه اذا تمكن في ذلك إذا تمكن في خلو القلب من الاهتمام بالدنيا والانشغال بما فيها وتمكن قلبه من الانشغال بالآخرة وبما عند الله واستعداد له إذا تمكن في ذلك فتح له باب الأنس بالله فيأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات فإذا تمكن في ذلك فتح له باب الحلاوة يبقى فكرني موضوع الحلاوة ده فتح له باب الحلاوة حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها ويجد فيها في العبادة من اللذة والراحة أضعاف أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات بحيث إذا دخل في الصلاة ود أن لا يخرج منها فإذا تمكن في ذلك فتح له باب حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه وإذا سمع القرآن هدأ قلبه به كما يهدأ الصبي إذا نام في حضن أمه باب حلاوة القرآن فإذا تمكن في ذلك أنا عايزك تلاحظ إذا إيه إذا تمكن في ذلك إذا تمكن في ذلك إذا تمكن في ذلك إذا تمكن في ذلك فإذا تمكن في ذلك فتح له باب شهود عظمة الله بحيث يستغرق قلبه في ذلك حتى يحس أن قلبه دخل في عالم آخر غير ما الناس فيه فإذا تمكن من ذلك فتح له باب الحياء من الله وهو نور يقع في القلب يريه ذلك النور أنه واقف بين يدي ربه فيستحي منه في خلواته و وجلواته وين ويرزق عند ذلك دوام المراق ويرزق عند ذلك دوام المراقبة للرقيب لما تسمع قول الله عز وجل آه وقدموا لأنفسكم أولها إيه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الله الله الله على حلاوة القرآن وعظمة القرآن وجمال القرآن وجلال القرآن و و و ومتعة القرآن اللهم ارزقنا فهم القرآن ربنا في الآية دي بيقول لنا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم اتفق المفسرون على أن معنى قول الله عز وجل وقدموا لأنفسكم قالوا القبلة والضمة وما بين يدي الجماع لكن تأمل بقى وقدموا لأنفسكم ها واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه يعني حتى في هذه الحالة حال إفضاء الرجل إلى زوجته لا يفارقه شعور المعية وحياء سبحان الملك وقعدت أفكر طب وبعدين يعني الواحد لو لو لو تذكر مراقبة الله في مثل هذه الحالة يعمل ايه لا لا يجعله يطيق الانشغال بهذه الحالة في هذه الحالة إلا شعوره أن الكريم قد أذن له فتأتي واستحللتم فروجهن بكلمة الله فتجيلك كلمة الله في الوقت ده يا لله فيفتح له باب الحياء من الله فإذا تمكن في ذلك فتح له باب الشعور بالقيومية شعور بسم الله القيوم القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم القيوم قال سبحانه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى قيوم كل شيء يقوم به فيشعر بمعنى اسم الله القيوم فإذا استمر له ذلك فتح عليه أبواب خير كثيرة أنا أقصد بسوق لك طب في- في وضع ت- في موضع تاني موضع تاني بيتكلم فيه ابن القيم برضه على فإذا فتح له فإذا تمكن من ذلك في منزلة الحياة بيقول ابن القيم عليه رحمة الله يقول أول الطريق أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه اسمع اتنين بقى يقول فإذا صدق في ذلك رزق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستولت محبة النبي على قلبه فجعله إمامه ومعلمه وأستاذه وشيخه وقدوته كما جعله الله له نبيه ورسولا ورسوله وهاديه فيطالع سيرته ومبادئ أمره اس- اسمع اسمع اسمع الكلام الجميل ده فيطالع سيرته ومبادئ امره وكيفيه نزول الوحي عليه ويعرف صفاته واخلاقه وادابه في حركته وسكونه ويقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته لاهله واصحابه حتى يصير مع كانه معه من بعض اصحابه لحد ما يحس الانسان انه عايش مع سيدنا النبي كأنه من الأصحاب معاه ليل ونهار فإذا رسخ قلبه في ذلك هو ده الشاهد اللي بنتكلم عنه النهاردة إن كل مرحلة لازم يحصل فيها الرسوخ والتمكين عشان تنتقل للي أعلى منها اما طول ما انت قاعد تحت خليك تحت فاذا رسخ قلبه في ذلك فتح عليه بفهم الوحي المنزل عليه بحيث لو قرأ سورة شاهد قلبه ما أنزلت فيه وما أريد بها وما حظه المختص به منها لما تقعد تقرأ قرآن بتبص في كل آية إيه اللي يخصك في الآية دي فإذا تمكن من ذلك انفتح في قلبه عين أخرى يوقن بها بصفات الرب عز وجل فإذا رسخ قلبه في ذلك شهد قلبه الصفة المصححة لجميع صفات الكمال وهي الحياة فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح له مشهد القرب والمعية فيشهده سبحانه معه غير غائب عنه قريبا غير بعيد مع كونه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه قائما بالصنع والتدبير فإذا تمكن قلبه من ذلك فتح الله عليه علو الهمة وكان نفسي اكتبهم في رسالة وابعتهم النهاردة من رسائل التربية بس انشغلت فتح عليه بعلو الهمة فلا تزال همته عاكفة على أمرين استخراج استفراغ القلب في صدق الحب اثنين وبذل الجهد في امتثال الأمر يبقوا حاجتين واحد استفراغ القلب في صدق الحب اتنين بذل الجهد في امتثال الامر فيعيش حياته بين هذين اخوتان فرغوا قلوبكم لحب الله تفرغوا لحب الله ابذلوا جهدكم وطاقتكم في طاعة الله هذه هي النجاة كده الورق اتلخبط على بعضه ماشي الحمد لله يرجع بقى لمنزلة الفكرة فإذا استحكمت يقظته يبقى مش هتطلع من اليقظة للفكرة المدرجة اللي بعديها السلمة اللي فوق دي إلا إذا استحكمت يقظته قل لي طب ما أنت قلت قد يرفع الله العبد وقد بقي عليه بقية آه بقيت عليه بقية يعني حتة تنتوفة صغنطوطة لكن عشان لسه ما عملش حاجة ويرفعه ما ينفعش لا ده يبقى الانسان بذل جهده وطاقته وعمل كل اللي يقدر عليه وفضل حاجه صغيره اكملها له مش انا قلت لك قبل كده ان انت لما تغفل ازقك زقه بس لما زقك تدور مش هفضل ازقك لحد اسكندريه اه لا يعني شغل نفسك انا اديك مساعده آآ يعني آآ وهكذا وهذا هذه ايضا من السنن الربانيه أن من تقرب مني شبرا ها تقربت مني ذراعا ابدا انت بشبر وانا اكمل لك من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا من اتاني يمشي اتيته هرولا عبدي قم الي امشي اليك يعني ابدا انت اعمل حاجه وانا اكمل لك وانا اساعدك وانا معاك لكن طول ما انت قاعد ونايم خلاص خليك نايم قاعد وتقول ساعدني اساعدك في ايه اعمل حاجه وانا اساعدك تكملها فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة والفكرة هي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له تحديق القلب إذا هناك في هذه الجملة خمسة أمور قلب اثنين أن يحدق القلب ثلاثة أن يكون هناك مطلوب أربعة أن يكون لهذا المطلوب جهة يتجه إليها خمسة أن يحصل من القلب التماس يبقى عندنا خمس أشياء خمسة أشياء في هذه الجملة تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له نمرة واحد إن يبقى في قلب اللهم أحيي قلوبنا اللهم رد إلينا قلوبنا إلى الإسلام ردا جميلا وإلى الإيمان ردا جميلا وإلى الطاعة ردا جميلا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك آمين لازم يبقى لك قلب هل لك قلب ايه الدليل في هنا قلب متأكد دليلك ايه مش حاسس انا ان ليك قلب بين لي طيب ها فين قلبك اين قلبك احنا قلنا دايما شوف في الاول خالص في منزله اليقظه انزعاج القلب شوف في ال في, ال في الاخلاص لما يتكلموا عن الاخلاص هو ها ان يتحرك القلب الى جهه المطلوب تحرك القلب شوف قال ايه تحديق القلب يبقى القلب لازم يتحرك لازم توجد فيه حركه لازم القلب ده يعمل ي- ي- ي- يبقى في يبقى في يبقى له اثر له وجود له له له, له دور انا ب- كنت النهارده العصر بيأذن وناس واقفه وقاعده فقلت له سماع الاذان ده ما بيعملش في قلبك حاجه هو ده لو في قلب هنا بيسمع الله اكبر الله اكبر لازم ساعة ما يسمع الأذان ده قال لك إيه كان ذهبي كان واحد شغال في الذهب كان إذا رفع المطرقة وسمع الأذان لم ينزلها يعني يرفع المطرقة عشان يدق بي بي بيظبط حاجة بيرسم حاجة على الذهب فبيرفع المطرقة كده هيدق سمع الله أكبر يروح سايبها تقع وراه ما ينزلهاش ما ينزلش المطرقة هو ده مش نقعد احنا بعد الاذان ساعتين ندور على عم سيد اذن وراح فين انا مش عارف يروح فين صراحه المفروض الواحد ساعة الاذان خلاص يتفرغ بعض فقهائنا حرموا البيع والشراء بين الاذان والاقامه قالوا الوقت ده وقت مح- محرم لأنه حرم الفريضة لذلك بقول إيه إن الأذان يحرك قلبك يا أخي يا أخي ده الأذان حرك الشيطان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع التأذين أدبر وله زراط حتى لا يسمع التأذين إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله زراط حتى لا يسمع التأذين فإذا انقضى الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا سوب بالصلاة الإقامة أدبر فإذا قضي التسويب أقبل حتى يخطر بين الإنسان وبين نفسه فلا يدري كم صلى شيء عجيب جدا انك انت آه، ما يتأثرش قلبك فعلا انا بشوف ناس النهارده انا مش بقول قلبه قاسي لا لا لا ملوش قلب اصلا لا يمكن واحد يبقى له قلب وما يتأثرش في جنازة في ميت ناس قاعدة والله كده ويضحكوا ويهزروا طب ده فين قلبه ده في المقابر واحد الواد اسمه ايه والواد اسمه ايه التاني قاعدين بيتكلموا عن الدنيا والفلوس والتجارة وال... واللي زعلان احنا في المقابر يا ناس في الآخرة رافع بيقول قلت للقبر أين اللذة والمتاع أين المال والشهرة أين البنون والنساء فقال إن هذه كلها إن هذه كلها معان إن هذه كلها أصناف لا تأتي إلى هنا لأنها لم تؤخذ من هنا إنما هنا مقام المعاني للأشخاص قبر ما بيجيلوش ما بيجيلوش فلوس صح ولا لا عمرك شفت القبر في فلوس ما مش بتاع الفلوس القبر ده مش بتاع الفلوس القبر ده بتاع المعاني بتاع الأعمال مش بتاع الصور بعد يومين ثلاثة عمر بن عبد العزيز قال له لو رأيتني بعد ثلاث وقد سالت حدقتي على خدي وسال فمي دما وصديدا لرأيت منظرا مهيبا معجب بعينيا عينيا دي بكرة تشوفها ت- ولما الدود ياكلها وال- وال- والنمل ياكلها وال- وال- وال- والنتن ياكلها كل الكلام ده رايح ضايع اللي هيفضل عمل العينين دول شافوا ايه في طاعة الله هو ده الموضوع فل- بعد أن تتمكن في منزلة اليقظة لكي تنتقل إلى منزلة الفكرة لابد من خمسة أشياء أولا قلب أين قلبك يا عبد الله وإحنا النهاردة أنا الآن فزع من سرعة انقضاء رجب كنا لسه بنقول رجب داخل النهارده 21 رجب إنا لله وإنا إليه راجعون الأيام بتجري ورمضان على وشك واللي هيلحق في أول ليلة في رمضان يكون من عتقاء الله من النار يبقى هو ده الفايز ودي تحتاج إعداد أولها قلب فلذلك عايزين نقول الليلة دي وبسرعة مش مش مش هناخد عناصر ولا نشرح كتير كيف أحصل على قلب اتنين أن ي... دي نمرة واحد لا الإجابة بقى كيف أحصل على قلب واحد أن يكون هذا الأمر محط اهتمامك مطلوب ان انا ابص لنفسي انا ليا قلب قلبي فين زي ما- ازاي اعملها دي ان انا مثلا اقرا اقول بسم الله الرحمن الرحيم واسال قلبي انت حاسس يا قلبي انت سامع يا قلبي انت شايف يا قلبي ولا حاسس ولا سامع ولا شايف طب اسمع يا قلبي الحمد لله رب العالمين وتحسس قلبي على طول يبقى الكلام ده محط اهتمامي ومحط انشغالي قلبي قبل الصلاة أحسن ولا بعد الصلاة قبل الأكل أحسن ولا بعد الأكل قبل النوم أحسن ولا بعد النوم قبل الكلام أحسن ولا بعد الكلام قبل الحلقة أحسن ولا بعد الحلقة وهكذا لازم تحس يبقى لك قلب ما حسيتش يبقى مالكش قلب تلمس قلبك في ثلاثة مواطن عند تلاوة القرآن وعند الذكر وعند الدعاء فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك دور على قلبك موجودة عند تلاوة القرآن عند الذكر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا هي دي عند الذكر لما بنذكر ربنا قلبك بيتحرك لو قلبك بيتحرك يبقى كده في قلب ما تحركش مالكش قلب قول يا رب اديني قلب يبقى أول حاجة أن يكون هذا الموضوع محل اهتمامك اتنين حياة القلب بذكر الله وتلاوة القرآن كل ما تذكر ربنا أكتر كل ما قلبك يبقى حياته أقوى القضية دي من القضايا الخطيرة اللي المفروض نفرد لها علاجا أو نفرد لها حلقات لأن قضية القلوب من أخطر القضايا التي يعانيها الناس في زماننا غاية الخطر أن يعيش الإنسان بلا قلب اسمع معي قول الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون القضية ليست في وجود الشحم واللحم القلب اللي بينبض ده القلب اللي هو في دم بيجري هذا القلب لا قيمة له إذا لم يمتلئ بالإيمان عشان كده ربنا قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها هم عينيهم بتشوف لكن لا يبصرون بها مراد الله منهم مراد الله من أعينهم لا يسمعون بها مراد الله منهم مراد الله من آذانهم فملهاش قيمة وجود ال- صوان الأذن ده وطبلة الأذن كل الأذن دي ملهاش, و... ملهاش قيمة وجودها شكلي عندنا في الفقه كنت لسه بذاكر النهاردة أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا يعني إيه كان الكلام على الماء النجس واحد عايز يتوضا ومفيش قدامه غير ماء نجس يتوضا بيه فالفقهاء يقولوا المعدوم شرعا الماء النجس ده معدوم شرعا يعني في الشرع دي مش ميه دي نجاسه شرعا فمعدوم حسن يبقى كانه مش موجود اصلا ميه ما تقوليش موجود ميه نجسه يتوضا بيها ولا مش فيش ميه لان دي في الشرع ايه مش ميه يبقى ما فيش ميه المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فلذلك نفس الشيء اذا كان القلب معدوم شرعا يبقى معدوم حسا لو ملوش لازمه ملوش قيمه ملوش عمل مش مأدي عمله يبقى مش موجود يبقى مش موجود فلذلك ايها الاخوه لابد من هذه الالتفاته الخطيره في علم القلوب اللي هي ايه وجود قلب وجود القلب ده يجي منين نمرة واحد انك انت تهتم بايجاد القلب اتنين الذكر وتلاوة القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب حياة القلب بذكر الله عشان كده ربنا قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الغفلة اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب كثرة الذكر اللهج بالذكر الهتر بالذكر قال له ايه يا رسول الله صلي عليه يا نهار ابيض ده انتوا ما صلتوش على النبي النهار الليله دي خالص اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اوعى تقول ان كتر الصلاة على النبي بدعة ده الراجل قال له لما قال للنبي اجعل دعائي كله صلاة عليك قال اذا يكفيك اللهم اهمك فخلي كل شغلك الصلاة على النبي صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لرجل قال له يا رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله هي دي القضية قضية القضايا اللي بيسمع كلامنا كنت الله يرحمه مات الدكتور ده من أحسن الدكاترة اللي اتعاملت معاهم آه، الله يرحمه كان راجل طيب آه، كنت بعمل درس عندي فالمهم الاخ اللي موديني عنده فبيقول له ده محمد حسين يعقوب تعرفوش قال له لا ما اعرفوش والله قال له ده عنده 2000 شريط ايه ده هو 2000 شريط في الدين قلت له اه في الدين قال هو الدين يحتاج 2000 شريط 2000 شريط بتقول ايه قلت له انا اسف الشاهد ايه ان بعض الناس يقول ألفين محاضرة ايه ده بيقول ايه ده الدين فيه كل ده هي دي ان شرائع الاسلام ايه قد قد كثرت عليا شرائع الاسلام إيه؟ كتير قوي طب اعمل ايه عايز حاجة اشبط فيها عشان انا غلبان وعلى قد حالي مش هقدر اعمل كل ده طب قول لي حتة صغننة اشبط فيها انجو بيها الرسول قال له ايه لا يزال لسانك رطبا بذكر الله يبقى ذكر الله زي ريقك ما ينشفش تقدر ريقك ينشف ما تقدرش تبطل ذكر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قالوا القلب مثل السمك والذكر مثل الماء اذا خرج السمك من الماء يموت فكذلك إذا فارق الذكر القلب يموت يموت القلب عشان كده تلاوة القرآن بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلينا في الذكر برضه مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت في القرآن قال القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب خراب بيت خربان لذلك يقول ان لازم يبقى لك قلب عشان تمشي في الطريق ده واول حاجة انك تهتم بايجاد قلب اتنين الذكر وتلاوة القرآن تلاتة تعلق القلب بالله كنت بقول لهم ايه بقى ان الانسان حين يحب الله فيتعلق قلبه بالله تعلق القلب بالله ان يبقى حبك لربنا كنت عايز اقرا لكم الكلام بتاع ابن القيم في مساله حب ربنا والتعلق بربنا بس الحلقة خلصت بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
دروس العلم زاد المتقين
الموقع الرباني الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب